الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذا من خلق الحمد لله من لما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الارض الحمد لله على ما احصى كتابه الحمد لله على ما احصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إيه إيه نتدرس اليوم إيه رسالة طيبة بسيطة يعني جميلة من رسائل شيخ الإسلام اسمها أمراض القلوب وشفاؤها و ليه أمراض القلوب وشفاؤها طبعا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رجل ولد في القرن السابع وله صولات وجولات في كل مناحي الدين ويعني كثير من من العلماء عاله على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رجل من أهل الشام حراني دمشقي وكان عالما مجاهدا يعني كما أنه كان صاحب علم وفقه أيضا كان صاحب عمل وتجد مؤلفات شيخ الإسلام أكثر من 300 مجلد أكثر من 300 مؤلف وكان من أوائل من جاهد أمام التتار شيخ الإسلام له رسالة جميلة قوي اسمها أمراض القلوب وشفاؤها ولماذا هذه الرسالة لأن الحساب على القلوب يعني احنا يوم القيامة هتفاجأ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى, إجس إلى ولا إلى أجسامكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم تفاجأ إن احنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ان انت جاي يوم القيامه قلبك فيه ايه القلوب تمرض كما كما ان الابدان تمرض وفي علامات لمرض الابدان طبيعي الاطباء عارفين ده يقول لك ده مريض اعصاب ده مريض مخ وجراحه اوعيه دمويه ده مريض بطنه ده مريض كبد ده مريض جلديه ده مريض كل التخصصات وكذلك القلوب تمرض وكل مرض له عرض وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مطلع البقرة قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وذكر الله في كتابه الكريم شفاء القلوب فكما أن الله ذكر المرض ذكر الشفاء فرجل جزاه الله خيرا جمع الآيات اللي فيها أمراض القلوب وشفاؤها في عقوبات قلبية يعني ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يعاقب الإنسان في الدنيا على عمل عمله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوا تخيل ان هو ممكن يبقى عقوبة ان انت القلب يتحول قلوب تتحول تتقلب فيه القلوب والأبصار في قلوب وزقت التقوى وفي قلوب وزقت الاشمئزاز إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وفي قلوب إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وفي قلوب إذا ذكر الله اطمأنت ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ونقطة مهمة يا جماعة ان قلوب أهل الإيمان قلوب رقيقة ربنا سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم على النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ان قلوب عكس غليظ القلب رقيق القلب لانفضوا من حولك ان الناس تنفض عن صاحب القلب الفظ يقولوا خشن العبارة قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض شوفوا ربنا سبحانه وتعالى فصل ما بين المنافقون والذين في قلوبهم مرض والموجودون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا قال تعالى ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليأكل الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا أحيانا واحد تنزل عليه آيات لكنه تعبان مش قادر المفروض الطبيعي ان الايات لها مواقع في القلوب يعني في مستقبلات للايات مستقبلات للايات في النفوس النفس بينزل عليها الايه المفروض ان الايه ديت لها موضع في النفس تسري فيه لما بيكون في مرض يحصل ايه يحصل الايه تسري في غير مسراها فبدل ما الايه تزيد الانسان ايمان تزيده شك تزيده حيره تزيد ضلال تزيد عجز يعني هو جاء عاجزا يستبصر لا هو في قلبه مرض وأراد أن يستنصر لهذا المرض فإذا بالآية تزيده مرضا على مرض وهنفصل الآيات الآيات ان في أمراض أو أهم الأمراض اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه زي الكبر ده مرض كده هتيجي من اول المصحف لاخر المصحف فتجد ان القرآن بيحذر منه ورصد اشكاله وافعاله وتصوراته واحاسيسه ووقفته ومشيته وكلمته ونبرته عارف تحس ان انت بتتصور لك كده ثانية عطفه يمشي وهو بيمشي يقول لك في ايات لقمان قال ولا تصعر خدك للناس ان ايه تصعير الخد هو ده مشهد محتاج يتصور ولا تمشي في الارض مرحة تجد ان في مرض من امراض القلوب واضح جدا ان القرآن رصده اسمه الحسد هو بعد ما جاب يعني احسن شيخ الاسلام رحمه الله وجزاه الله خيرا ان هو بعد ما جاب رسالة امراض القلوب ام الحقها بايه بالحسد وقعد يتكلم على الحسد يعني كلام طويل قوي وتستغرب ليه الحسد لانك فعلا هذا الشيء او هذا المرض اذا ارتبط بالقلب ضاع معه الدين ضاع يعني لم يبقي في القلب من الايمان شيء عارفين في حاجات كده يقول لك ده سرطان يقول في في في امراض بتاكل كل ما في القلوب ما بتسيبش حاجه للمؤمن يعني عارف مرض سرطاني قال إنها الحالقة لا أقول تحلق الرأس إنما تحلق الدين بتجيب الدين من جذوره بتحلقه فما عادش يبقى عنده دين يبقى شكله دين الإيمان نزل في أعماق القلب نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال اتكلمنا المرة اللي فاتت على إيه على مسألة الإيمان وبيئة الإيمان وإن الإيمان موطنه في أعماق القلب قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فوصف الله سبحانه وتعالى كلامه كتابه الكريم بأنه شفاء وبأنه رحمة وبأنه هدى هدى لأهل الإيمان قال تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يبقى ممكن يا جماعة آية تنزل على قلب إنسان تزيده خسران دي آية ده المتوقع ان الآية لما تنزل قلبه يشفى لا لا لا لأن في حتة هو مش عايز يعالجها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يعني الآية تنزله تزود عليه مرض اه تزود عليه مرض قالوا الشك عشان كده يقولوا ان شرط الايمان اليقين انك تبقى عندك يقين انه لا اله الا الله انه لا ينفع ولا يضر الا الله انه لا يملك السماوات والارض الا الله انه لا يخلق الا الله انه لا يرزق الا الله عندك يقين في ده يقين يقين لا يقبل الشك اللي هو لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك لن يضروك الا اذا اذن الله لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بما أعطى الله يقين كأنك ترى ذلك كما ترى من أمامك لما الإنسان يبقى عنده هذا اليقين إذا قرأ الآيات تؤثر فيه الآيات لما يبقى شاكك في ده إذا قرأ الآيات تزداد أو يزداد بهذه الآيات شك على شكه عنده شهوة تأتيه الآيات فلا تحل مشكلة الشهوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق من النفاق الحياء يقول لك ان القلب الحي الصحيح والقلب الصحيح بيبقى عنده حياء يقول لك لأنه إذا صح عدل وإذا عدل كره المعصية فيبقى عنده حياء الحياء ده بيخليه مش عارف يعبر عما بداخله كثيرا أحيانا يبقى عايز يتكلم ويحس انه هيقول حاجة غلط هيقول حاجة حرام فيسكت فده اسمه العي اللي هو امساك اللسان عن الكلام حياء خوفا من الوقوع في المعصية إنما عصام يقول هذا الحياء وتبعاته على اللسان ده من الإيمان الناحية التانية البذاءة بذاءة يعني ايه يعني الشتيمة الفحش ان واحد يبقى بذيء والبيان يقول لك البيان هو تصدق المجالس وحسن الكلام ان واحد عايز كل ما يقعد يسمع له يبقى فصيح هذا ال... حتى لو كان ذلك يجعله يتكلم في أشياء تخدم الحياء فقال والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق قال الله سبحانه وتعالى ويسفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ما هو الجهل بالسنة والقول مش لازم يكون بذاء يعني انا لما اقول لواحد هات حقي انت ظلمتني ما انا ما شتمتوش هو هذا الكلام جهل بالسنة يعني هو ده هو لا يحب ان يسمعه ان انا اروح لواحد اقول له ده فلان ده ظلمني تعالى خد لي حقي معايا تعالى انصرني اشفع لي عند فلان عشان ده فلان ظلمني طب ما انا بشهر بيه كده طب ما ده جهري بالسوء عن قول بس انا مظلوم فاذن لي الشارع وربنا سبحانه وتعالى اذن لي ان انا اعمل ده لان انا ايه مظلوم الفحش منهي عنه مطلقا والاستثناء هنا هيبقى بقدره يعني واحد فحش فواحد له أن يعفو له أن يرد لكن الأصل أن هو ما بيبقاش فحش الأصل أن هو يكون حسن الخلق قال ومرض البدن وخلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد فيه إدراكه وحركته الطبيعية الكلمة دي نقطة الكلمة الجملة دي مهمة قوي إن البدن لما بيتعب بيفسد إدراكه فيجي يشرب يقول لك ما عدتش حاسس ده ليمون ولا ده سكر ولا ده قهوة ولا ده شاي مش حاسس مش شامم مش حاسس طعم الحاجة ده الايه البدن يجيله برد فيقول لك ما انا مش حاسس فكذلك القلب يقول يفسد فيه ادراكه ما عادش عارف يفسر الحلال من الحرام ما عادش شايف الحلال حلال قوي بقى شايف حلال ويقول لك يا عمي جت على دي دي بسيطة يا سيدي عديها ممكن تكون انت شايفها كبيرة قوي وهو شايفها ايه قليلة قوي فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم وإما أن يدرك الأشياء خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مر ويخيل الأشياء لا حقيقة لها في الخارج وإما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم أو أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ومع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك به دي أمراض الأبدان وكلنا عارفينها يعني كلنا عارفين ان انا ممكن اتعب مش قادر اقوم مش قادر اتحرك فقدت الاحساس اما جزئيا واما كليا فبيقول ان القلب كذلك يمرض ان احيانا ان انا مش قادر انما صلى الله لما لما تكلم على الفتن والامتحانات اللي ربنا بيمتحن الناس عليها وانا قلت لكم ان في ان ان في امتحانات على على الصدق فقط يعني ولا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين دي في اول عنكبوت ان في امتحانات بتيجي فقط انك انك صادق ولا لا وتقعد الامتحانات بقى تتوالى الاب الام الامن الرزق المشاكل الدعوة هذه الامتحانات كلها ليرى الله فقط ليعلم الله بما علم يحاسبك عليه انت صادق ولا مش صادق الصدق ده ما يحله فين قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على تعرض الفتن على القلوب يبقى الفتن بتعرض على الاسماع والابصار اه بس الاخر هي هتوصل فين اللي هيفلتر اللي هيمتحن اللي هينجح ويسقط هيبقى على فين على القلوب كل يوم فتنة عن قلب فتنة عن قلب فتنة عن قلب لحد ما الانسان يأتي يخرج ما في قلبه يخرج الله أضغانهم ان هو فجأة يفاجأ ان اللي كان جوه خالص وما كانش عارف يجيبه فجأة طلع يقعد يلف يلف يلف يلف لحد في الاخر لازم هتطلع هتطلع على لساني هتطلع في موقفي طب لما تطلع وحش ما تطلع عشان نفكر نتوب ازاي لما تطلع عشان نعرف نصلح ازاي إيه إيه امراض القلوب لما الله ذكرها ما ذكرناش موضوع اسمه امراض القلوب يعني ما فيش سوره في القران اسمها امراض القلوب عشان كده مش الطبيعي ان انت تقعد تتتبعها امال الطبيعي انك انت ايه تحزن يعني احنا مش بنقول الكلام ده عشان انت تقعد اه يا عبد الله ما تيجي نصلي والله اصل انا تعبان اه عبد الله عنده مرض في القلب انت م- اكيد مش هنعمل اكيد مش هنعمل ده عشان نحكم بيه على الناس انما نتذاكر ذلك لكي ننصلح لكي نفكر كيف نرضي الله لكي نفكر كيف ناتي الله بقلب سليم يعني ايه قلب سليم يعني سلم من الشرك يعني تيجي فتنة عشان تخليك تشرك أنا أؤمن أنه لا إله إلا الله ولا ينفع ولا ضر إلا الله وأتوكل على ربي تقوم جاي فتنة تانية تخليك تقصر في طاعة الله تقوم أنت لا أنا وهكذا إن واحد يموت وهو لسه عنده قلب يموت وهو قلبه سليم في فرق يا جماعة إن قلب مجروح بس ما زال قلب وفرق ان القلب اتفتت اتقطع عارفين ان تقطعت قلوبهم واحد قلبه متقطع متشرزم بقى حتت ما عادش ماسك نفسه ما عادش له قوام قال مرض القلب نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته أحيانا تلاقي عنده تصورات ملاش أي علاقة بالدين وهو متخيل إن هو ده الصح يعني هو رؤيته للدين مختلفة عن رؤية الدين تصورات مختلفة تماما طب دي أحلها إزاي أحلها إن أنا أدخل القرآن إن أنا أبحث في سنة النبي عليه السلام عن تصورات الدين عشان ما بقاش انا متبع تصوراتي وهوائي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى عظمه ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى حقره يعني هل ربنا سبحانه وتعالى عظم الدنيا ولا سماها دنيا سماها دنيا يعني ادنى من ادنى ده الدنيا يا جماعه دي اوطى حاجه هل ربنا سبحانه وتعالى عظم المال ولا عظم انفاق المال في طاعة الله يعني اللي بيمدح ان واحد عنده فلوس كتير او عنده انجاز كبير ولا واحد بيستعمل اللي ربنا اداهوله في طاعة الله ايه المعظم ايه اللي له قيمة وايه اللي ملوش قيمة ايه الحاجة اللي الناس بتتكلم عليها وربنا سبحانه وتعالى قال ان هي لا قيمة لها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم إن دي حاجات لها قيمة في الحياة وبقية الحاجات ما دامت لغير الله فلا قيمة لها يبقى ازاي يبقى لها قيمة إنها تبقى لله يبقى فساد القلب يطرأ بداية على فساد إيه تصورات القلب انه متخيل مثلا ان هو السعادة كل السعادة مثلا في امرأة جميلة فيجي القرآن يقول له السعادة في المرأة الصالحة مش المرأة الجميلة فهنا بيعيد تصوراته ان انا بالنسبة لي انا عندي ثقة في كلام ربنا يبقى الحاجة اللي ربنا قالها انا عندي يقين فيها هو ده يقينا صح بلا ذرة شك فبتختار الاختيار اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك به ان القلب بيفسد وكل ما بيفسد كل ما تصوراته بت ايه عارفين ان ابني ادم لما قتل اخوه قتلوا ليه حسد هنا في حته في القلب فسدت فلما فسدت كرهت ان فلان يبقى احسن منه يقول لك الحسد قال له تمني زوال النعمه قال له تمني مثل مال النعمه قال له الحسد كراهيه ان واحد كاره فيقول لك بس النبي عليه السلام قال ان في غبطه فقالوا هي اصلا كراهيه والنبي عليه السلام سمى ده برضه حسد اما قال لا حسد الا في اثنتين فيقول لك هو لولا وجود الاخر لما كره هذا ان يكون هذا مقدما عليه يعني لولا ان في واحد خد نعمه عاليه ما كانش التاني ولا كان انا انا لا اكره ان هي تبقى معاه بس انا نفسي ابقى زيه اشمعنى هو يبقى احسن مني فالنبي عليه الصلاه قال ما ينفعش انك تنظر الى ايه الى ما في يد غيرك ولو هتنظر الى ما في يد غيرك او تتمنى حاجه في هذه الدنيا حاجتين رجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واطراف النهار او هو يعلمه و يتلوه يتلوه ويعلمه واحد عنده علم بيعلمه إيه إيه اتمنى ايه الاولى انك ما تتمناش لكن لو في حاجه في الدنيا لها قيمه هتتمنى انك تبقى تعلم مثل هذا قال ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه هنا التمني ان يكون عندي فلوس ولا الانفاق الانفاق يقول لك هو الاعلم الاثنين المجاهد ليه ما ذكروش يقول لك لان المجاهد بيتعب لكن العالم والمنفق بيطلب العالم يقدره الناس يحبه الناس يعظمه الناس فيطلب ما المجاهد بيعملوا فيه كده بس لازم هو بايه عين طارت مناخير وقعت ودان عصبها صمم طعنه يقول لك لا مش عايز انا ابقى زي ده فلم يذكر الايه الذي فيه التعب الاكثر والكل على خير قال وكذلك مرض القلب ونوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته حتى يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار تلاقي كده واحدة تقول لك اقنعني بالحجاب حتى تبص كده يعني اقنعك انك تبقى محترمة حاجة غريبة جدا اقنعك انك تبقى عفيفة اقنعك بالحياء انا ممكن اعمل عكس احاول احول اروح واجي اقنعني بان ربنا سبحانه وتعالى مثلا امر بالصلاه يا جماعه هو الايات واضحه يقنعك بايه اقنعني بان الخمر حرام دي مش محتاجه اقناع دي محتاجه تسليم قال يفسد الاراده تفسد الاراده ويفسد التصور يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار ولهذا يفسر المرض في كتاب الله سبحانه وتعالى احيانا بالشك والريب كما فسره مجاهد قال في قلوبهم مرض يعني الشك وترى يفسر بشهوة الزنا قال فيطمع الذي في قلبه مرض طب هو التاني مش هيطمع ما التاني عنده شهوة برضه يعني ما ما هو زين الناس يحبوا الشهوات ما الناس كلها عندها تشتهي اشياء لكن هذا عنده مرض يعني في حاجات طبيعية وفي حاجات ايه مرضية ولهذا صنف الخراطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها وأراد به مرضها بالشهوة المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح لما يكون واحد مريض يقول لك اقفل الشباك اللي, اللي عنده مرض ايماني بيضايقه قوي حاجات ايمانيه كتير تلاقيه متضايق قوي انت متضايق ليه كده يعني الموضوع مش مستاهل الضيق دي الضيق ده قال فيضره يسير الحر, الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الامور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض مرض القلب ألم غيظ من عدوه عشان كده ربنا قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فشفاؤهم يزول بما حصل في قلوبهم من الألم يقول لك فلان شفي غيظه لأن كان قلبه فيه إيه عنده غيظ نفسه يطلعه والجهل مرض الجهل يؤلم القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال والشك مرض القلب يموت بالجهل المطلق المرض لما بيستحكم بيموت القلب فما عادش القلب ده حاسس عشان كده ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات يقول لك ان الوحي نور لكنه يحتاج الى قلوب صحيحة طب لو القلوب مريضة النور هيعمل ايه هيبقى ظلمات مش هيعرف عشان كده يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلين للمنافقين ومثلين للمؤمنين بالماء والنار هيجي معانا حاجه نهوت والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وشفاء وحياته وموته ومرض وشفاءه أعظم من حياة البدن وموته وشفاءه فلهذا مريض القلب إذا أورد عليه شبهة أو شهوة قوت المرض وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار ما ألقي الشيطان ما ألقى الشيطان فتنة لهم كما كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان صار فتنة لهم قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة قال وليقول الذين في قلوبهم مرض لم تمت قلوبهم كموت قلوب الكفار عشان كده يقولوا انك انت المنافق ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني في واحد ميت خلاص اللي هو صم بكم عمي فهم لا يرجعون كمثل الذي ينعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يقول لك راعي غنم قاعد ينادي الغنم بتسمع من من من راعي الغنم ايه صوت نعيق دعاء ونداء لكن بتفهم ففي ناس لما بينزل عليها الوحي مش فاهم يقول لك قلوب ميتة لكن التانيين ربنا قال ايه لسه عندهم اظهر بعض الايمان فده عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا احنا بنقول الكلام ده عشان احنا نستفيد مش عشان نحكم على الناس قال القرآن شفاء لما في الصدور ومن كان في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وفيه من الحكمة والقصص فيه ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد القرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح الإرادة ويعود إلى فطرته التي فطره الله عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي ويغتزل القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده عشان كده ربنا قال يا جماعة قد أفلح من زكاه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن في أعمال ربنا قال لنا أنها تزكي القلب زي إيه زي إيه زي الصلاة زي الذكر ذكر اسم ربه فصلى زي الانفاق يؤتي ما له ايه يتزكى ان واحد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم يقول لك من اول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من اول المبادئ التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم حب الطهاره قال والرز فاهجر وثيابك فطهر ربنا اول ما بعث سيدنا موسى قال له ايه اخلع عليك ان الطهارة مش بس الطهارة الحسية حب الطهارة دين ان واحد يحب يعيش في الطهارة يبقى نقي يبقى صافي عكس الطهارة ايه النجاسة الرز عشان كده تطهرهم وتزكيهم ان احنا محتاجين نتطهر الله يحب المتطهرين الطهور شطر الإيمان الواحد نص الإيمان إن هو يحب الطهارة القلب لا يزكو وينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره الزكاة مع في اللغة يعني النماء أو الزيادة في الصلاح أو التطهير زكى الشيء نما في الصلاح والقلب يحتاج إلى أن ينمو في الصلاح يحتاج أن يتربى في الصلاح يحتاج أن ينمو الصلاح فيه يحتاج أن يزداد من الصلاح صلاحا حتى يصبح من الصالحين قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين يعني مش مجرد ان هم عملوا الصالحات ان هم بقوا صالحين هم عملوا الصالحات لكن لسه هيبقوا صالحين لما يعملوا ايه لما يتزكوا بهذه الصالحات لما يستمروا على هذه الصالحات لما هذه الصالحات تدفع عنهم الضر ان هم بعد كده بقوا بيستدفعوا الفساد بالصالحات بقوا بيجتهدوا في دفع المعاصي بالطاعات بقى بيملى وقته كله بالطاعه فما عادش عنده وقت للمعصيه كل ما يتعب يبدأ في طاعة تانية وكل ما يفرغ ينصب في طاعة فإذا فرغت فانصب يبدأ في طاعة تانية وهكذا ان هو مستمر في الطاعة الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بالصدقة يقول لك الصدقة تسميت صدقة ليه لأنها دليل وصدق وكل ما بكون في السر كل ما بكون ايه ارجى للقبول ان واحد الناس بتسعى في الدنيا وبتجتهد في الدنيا عشان تجيب فلوس قام واحد بعد ما جاب فلوس قام عمل ايه يا عم ماجد قام رايح عاطيها لواحد ليه كده لله هياخد بيها حاجه لا في السر محدش هيعرف عنه حاجه هذا بينه وبين ربه هذه تنظف جزء من القلب بتقضي على حب الدنيا في القلب فكل ما الدنيا تيجي يوم هو ايه يطلعها يتصدق حتى يصبح قلبه قلب قصفى لا تضربه فتنة ما دامت السماوات والأرض قال فإذا استفرغ البدن من أخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فيم البدن القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليقات من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا كل ما القلب بيحاول يطلع الذنوب اللي فيه واحنا قلنا في مناهج يعني في واحد قاعد طول ما هو ماشي بقى في الشارع يفكر كده انا عندي حسد انا عندي حقد انا عندي ك... يا عم انت هتفضل تقول عندك لحد ما تموت وليس هذا سبيل الصالحين الله سبحانه قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها يبقى الحل ان انت تحصل ايه صب ميه انهل من القرآن والسنة تعرض للوحي اسمع الوحي ابحث في الوحي ذاكر الوحي تدارس الوحي نفذ الوحي اعمل بالوحي جاهد في تطبيق الوحي هتلاقي ان كل ال... اللي, اللي خبث القلب بيطلع لوحده قال فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا هو بيمشي لوحده ليه لأن قوة الوحي أقوى من إيه من ضعف الخبث قال فإذا استفرغ, إذا استفرغ البدن من الأخلاق الرديئة كاستفراغ الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فيام البدن وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب بإرادته الأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب ينمو ويكمل قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا يبقى الإنسان يا جماعة بيتزكى به بفضل الله لولا فضل الله نوع السلام كان يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا النبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صاحب أفضل عبادة بيقول يا رب لولاك احنا ما كناش نصلي ولا ركعة لولاك احنا ما كناش نعرف نبذل دقيقة في طاعة لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا احنا بقى احيانا انه تلاقي ايه يقول لك ده ده تعبي ده مجهودي ده بذلي ده عمري النبي عليه السلام بيقول والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا النبي عليه السلام هيجي معانا حالا اهوت يقول اهدنا الصراط المستقيم كل يوم اهدنا قال تعالى ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والايه دي صراحه عجيبه جدا ايه الذكاء هنا انا رايح اخبط على واحد ازوره السلام عليكم وعليكم السلام ممكن فلان موجود اه ازيك عامل ايه انا فلان كنت جاي ازورك شويه والله انا مش فاضي دلوقتي ارجع ربنا بيقول ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم ازكى لكم في ايه يعني يعني هنا انا ايه الذكاء اللي حصلت لي ايه ايه النقاء القلب اللي حصل لي لما لما رجعت امتثالا لامر الله والله فكروا بجد ان امتثال الامر مع مشقة ذلك على النفس ما ما فيش حد في العالم بيرضى ان حد يقول له ارجع النبي صلى الله لما سأل الصحابة عن رجل قالوا انه حري اذا تكلم هذا ان يسمع واذا طلب الزواج ان يزوج قال له قال لهم الصحابة يقولوا له ده شخصية كده لما يتكلم لازم الناس تسمع ليه شخصية أبها له مكانة في وسطهم بماله أو بمكانته كل ما الإنسان بيكون له مكانة أكتر كل ما بيصعب عليه إن هو يرجع كل ما بيصعب يصعب عليه إن المكانة دي تتهز قدام حد زكاة النفس إن هو يعيش متواضع يطبع الله على كل قلب ولا على كل نفس ولا على كل عقل ولا على كل بدن على كل قلب متكبر جبار يبقى قلبه بيطبع عليه لانه ايه لانه شايف نفسه اكبر من التانيين يقول لك المتكبر الذي تفعل الذي يريد الكبر على الناس ووحده لا شريك له هو المتكبر لانه وحده لا شريك له الله هو الكبير اما البشر كله بشر كله ع... كله ضعيف كله عاجز كله محتاج كله مش لاقي قال الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وتقف بقى يا عم الشيخ مصري ذلك أزكى لهم عشان عملوا إيه عشان غضوا أبصارهم وحفظوا فروجهم هنا الزكاة إن هذه النفس التي تزكت هذا القلب الذي تطهر تطهر بإيه بالعمل ولا بالمنع يعني هنا ده عمل صالح ولا ده منع عن عمل فاسد منع ما هو المنع ده عمل صالح ده اللي انا عايز اقوله يعني ان ان غض البصر ان طبيعي ان البصر بيبص يمين وشمال لكن لما منعه ان ينطلق في الحرام تزكى قلبه تزكت نفسه طهر قلبه قال ذلك أزكى لهم من الله خبير بما يصنعون يبقى كسر النفس إيه إيه الابتعاد عن الشهوات الاجتهاد في الطاعات دول حاجات بتطهر القلوب بتزكي النفوس عشان كده ربنا قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وقف يصلي بقى يبقى لما كسر نفسه واجتهد في ان هو يبتعد عن الشهوات انطلق في الطاعات كل ما بيعمل حاجه كل ما نفسه بت ايه بتزكو اكتر بتقترب اكتر بتتطهر اكتر قال سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها احنا يا جماعه معيار النجاح عندنا معيار الخسران والنجاح على المناصب الدنيويه يقول لك فلان ده معاه شهاده كذا فلان ده بيملك قد كذا فلان ده عنده عربيات قد كذا ده عنده مصانع قد كذا فده كده بالنسبه لنا بقى اسمه ايه ناجح التصورات دي خاطئه التصورات الصحيحه ان الافلح هذا الذي افلح وانجح قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا الذي افلح وانجح قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا الذي أفلح وأنجح إن العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى معايير النجاح هنا في تصورات الشرعية تختلف عن معايير النجاح في التصورات اللي إيه؟ البعيدة عن الشرع قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر ربنا بيقول للنبي عليه السلام إن من وظائفه تزكية النفوس من وظائف النبي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعمل إيه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة التزكية قبل التعليم سيدنا إبراهيم وبعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا قال إيه قال له يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فقال وما يدريك لعله يزكى وهذه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من من أهم مسؤوليتنا عارفين واحد عنده عربية فيقول له والله العربية ديت الشركة اعطيها لك عشان تطلع بيها ايه المأمورات بتاعة الشركة بس انت عليك انك انت ايه تصونها والصيانة مش صعبة احنا هنقول لك بتصونها فين وبتصونها ازاي الصيانة بتاعتها فين وازاي فالراجل خد العربية وقعد ايه يكسر ويروح ويجي ولحد ما فسدت فأثر في شغله فلما أثر في شغله بيحاسبوه قال لهم أصل العربية بايظة طب أنت ما قلتش ليه؟ طب أنت ما صنتهاش ليه؟ طب أنت مش معاك كتالوج لصيانتها؟ طب أنت مش معاك مواعيد صيانتها؟ هذا في الدنيا فتخيل الإنسان لما يحاسب نفسه ربنا سبحانه وتعالى اداله نفس وعلمه بما تمرض هذه النفس وكيف تصح هذه النفس وعلامة مرض القلوب وعلامة صحة القلوب وذكر له العلاج وأرشده إلى الطريق الذي به يستجلب هذا العلاج يقول لك ما عبد الله بمثل الافتقار إن واحد يقول يا رب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل المؤمن كمثل رجل في عرض البحر على خشبة يقول يا رب من أكتر الأحاديث المؤثرة إن كلمة يا رب دي مزعجة أوي يا جماعة صعب قوي إن واحد طول ما ماشي في الشارع يقول يا رب ما بيقولش حاجة يقول يا رب يا رب يا رب يا رب بس صعبة ان المؤمن معلق برب انما اصلا بيقول ألظوا بيا ذا الجلال والاكرام معه واحد ماشي في الشارع يقول يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام واقف عبده يقول يا ذا الجلال والاكرام رايح شغله يقول يا ذا الجلال والاكرام طالع السلم يقول يا ذا الجلال والاكرام اكثروا من ذكر يا ذا الجلال والاكرام صعبه هذه تنقي القلب يقينا كما قال النبي ان القلوب تصدأ وجلاؤها عارفين شفتوا ترس حد بيفك مره مسمار وكان مصدي ترس مصدي فيوم الراجل بتاع التصليح يقول له ايه يقول له انا عندي ماده بتدوب الصدى فيقوم جايب بتاع رشاش كده ويرش هتفاجئ ان الصدى نزل وتلاقي بتاع بدا يحرك الترس بيتحرك معاه عادي القلوب بتصدق القلب بيصدي طيب وحله ايه انه يذكر ربنا لما يذكر ربنا يرفع يعلى كل ما بتذكر البشر كل ما انت بت ايه بتقل كل ما بتذكر الله كل ما انت بت ايه بترتفع لانك بتعرف ان لك يا رب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد قال تعالى وما يدريك لعله يزكى يبقى مجلس العلم يزكي القلب سيدنا موسى لما ذهب إلى فرعون قال هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى قال له يا فرعون أنت محتاج تتزكى وهذه وظائف الأنبياء وإن كانت التزكية تحصل بنماء القلب وزيادته في الصلاح فإنها أيضا تحصل بتطهيره من الشرك وتطهيره من المعاصي يقولوا إن الله يأمر بالعدل يقول لك العدل هو الاعتدال وهو صلاح القلب كما أن الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه فلم يعدل على نفسه بل ظلمها العدل يقول لك هو إعطاء كل ذي حق حقه والشرك ظلم عظيم ليه؟ لأنك تركت ما هو لله أو نسبت ما هو لله إلى غيره فلم تعطي الله حقه في أن تعبده وتوحده وحده لا شريك له عشان كده الشرك إيه ظلم والإنسان لما بيعصي ربنا بيظلم نفسه ليه لأنه لم يخلق لذلك لأنه لا يقدر على تحمل, تحمل تبعات هذه المعصية لا في الدنيا ولا في الآخرة واحد عايز يشيل 400 كيلو تقول له ضهرك هيتكسر يقول لك بس هاتهم مش هتقدر هاتهم بس فيشيلهم فيتكسر ظهره كل نفس بما كسبت رهينة ان واحد مرهون يقول لك واحد عمل عمل العمل ده رهنه مش هيتفك ان الاعمال يتحملها الانسان قال إذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من الخير والشر قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وكلمة اكتسبت يقول لك فيها ليه ما قالش لها ما كسبت وعليها ما كسبت قال له عليها ما اكتسبت لأن الأصل الصلاح لكن لما يجي يعصي بيعمل ايه بيتكلف يتكلف المعصية شوف كده واحد اول ما يجي يقرر ان هو يدخن شوف كمية الحوارات اللي بيعملها عشان يعمل ده واحد اول مرة هيزني شوف كمية التكلف اللي بيتكلفه عشان يطمس فطرته وعشان يداري على نقاء قلبه حتى يقدر على مثل هذا صعب قوي ان هو يقبل الرشوة الاصل مش كده العمل له اثر في القلب من نفع وضر وصلاح وصلاحه عدل لها وفساده ظلم لها قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن أساءتم فلها قال بعض السلف إن للحسنة عمل صالح نور في القلب نور في القلب يقول لك يبقى قلبه منور يعني ايه قلبه منور يعني لما اي حاجة تيجي فيه يشوفها يعني لما يحب يحكم على حاجة تلاقي عنده بصيرة بيفهم ما ربنا قال لهم قلوب لا يفقهون بها في واحد ما بيفهمش بيفهمش خالص في واحد بيفهم ان الحسنة نور في القلب نور منور قال وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق ونال السيئة واحد بيعمل سيئة ظلمة في القلب سواد في الوجه وهنا في البدن نقصا في الرزق الرزق اللي هو ما ينتفع به وبغضا في قلوب الخلق يبقى الحب والكره يقول لك قلوب الخلق هنا قلوب الصالحين ولا المفسدين الصالحين يعني في ناس ربنا كتب لها قبول عند اهل الفساد كتير قوي يقول لك شوف يا اخي كم واحد بيحبه يا ابني اللي بيحبه الرقاصين والفاسدين والفجره ده ملوش علاقه خالص بحديث جبريل ان الله اذا حب عبدا نادى في اهل السماء ان الله يحب عبد فلان فيحبوه فيحبه جبريل فينادي في الملا الاعلى ان الله يحب عبدا فيحبوه فيحبه الملا الاعلى فيوضع له القبول في الارض ده عند اهل الصلاح ان اهل الصلاح يحبوه مش اهل الفساد ما عادي جدا ممكن تلاقي الشيطان في ناس بتعبده ابى اكثر الناس الا كفورا ولو سألتهم هتجد عندهم تصورات بيحبوا الكفر بيحبوا المعاصي بيحبوا الفساد بيحبها يعني الموضوع مش ان انا والله غلبتني نفسي يا عم انا بحبها وبيجادل عنها وعايش لها وبيعمل لها بيئات وبي... يعني بيعمل المعصية حياة بيبني للمعصية كوادر بيبني المعصية بيئات بيورث المعصية زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنا حديث الساحر والراهب قال تعالى كل امرئ بما كسب رهين قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينه قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ربنا بيقول للنبي عليه السلام ذوي الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا في ناس الدين بالنسبة لها لعبة يعني ايه لعبة يعني بمزاجه الآية قيل نزلت في المشركين وقيل نزلت في اليهود والنصارى وقالوا مختلف في اتخذوا دينهم لعبا ولهوا مين اللي اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فقالوا ان اخذ دينه كما ياخذ حياته وشهواته اللي هو يقول لك ايه تيجي نلعب ماتش كوره اه طب ماشي وبعد كده يقول له ما تيجي يقول له والله اصل انا ما طلبتش معايا النهارده فمش نازل فالدين بالنسبه له كده لعبه ياخدها وقت ما هو عايز ويسيبها وقت ما هو عايز وقيل اتخذ دينهم لعبا لعبا ولهوا ان هو ياخذ من الدين ما يحب يعني يؤمن ببعض الاشياء ولا يؤمن ببعض الاشياء لعبه انما الدين ايه الدين حق الدين جد الدين عزم الدين بمعاييره مش بمزاجك مش بتكاليفك مش بتصوراتك إنما بما أراد الله الدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر به يعني ربنا بيقول للناس بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي خدت دينها لعب ولهو ده زوجهم زوجهم يعني ايه اتركهم هيترك دعوتهم لا هيدعوهم بس ما تأملش على هؤلاء ثم قال وذكر به يعني وذكرهم بالقرآن يقولوا بقى أن تبسل النفس بما كسبت يعني إما أن تذكرهم بالقرآن تبسل يعني ترتهن ان ذكرهم بهؤلاء الامم الذين هلكوا باعمالهم او ذكرهم ان كل رجل يختار اختياره هو سيتحمله انت حر انا مش هشيل عنك ولا انت هتشيل عني مفيش حد بيشيل عن حد من عمل صالحا فلنفسه من أساء فعليها اللي هيصلي هينتفع اللي مش هيصلي هو اللي يعاقب هو اللي يبقى عنده ظلمة في القلب هو اللي عنده طمس في البصيرة هو اللي عنده عذاب في القبر هو اللي عنده عذاب يوم القيامة هو حر محدش هيتحاسب على حد اللي هيخشع ويجاهد نفسه غير اللي هيفجر ويجتهد مع الفجره اللي هيجتهد ان هو يصاحب الصالحين هو اللي يتحمل ذلك ولا يجتهد انه يصاحب المفسدين هو اللي يتحمل ذلك قال وذكي به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل يؤخذ منها يجي يوم القيامه عايز يفدي نفسه باي حاجه يود المجرم لو يفتدي يومئذ بعذاب يومئذ ببنيه صاحبته أخيه فصيلته التي تؤويه من في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا عايز يفدي يعدل نفسه بأي عدل قال لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا يبقى يا جماعة القلوب تتغير بالأعمال عشان كده إيه أهل السنة لما يجوا في أي كتاب عقيدة يقول لك إيه الإيمان قول وعمل واعتقاد وهناك تلازم بين الأعمال والإيه والاعتقادات ان انت كل ما بتعمل عمل صالح كل ما ايمانك يزيد كل ما ايمانك يزيد بتعمل عمل صالح كل ما عمل صالح ايمانك يزيد كل ما ايمانك صالح تعمل ايمانك يزيد تعمل عمل صالح وهكذا ان المعصيه بتقلل الايمان الايمان لما يقل في القلب يقوم المعصيه تزداد المعصيه تزداد يقوم الايمان يقل في القلب الايمان يقل في القلب المعصيه تزداد وهكذا قال تبسل نفس أي تتهن وتحبس وتؤسر كما أن الجسد إذا صح من المرض قيل اعتدل مزاجه والمرض إنما هو انحراف المزاج والاعتدال هو المحض السالم من الأخلاط لا سبيل له ولكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرض القلب الزيغ الظلم عارفين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومرة الشيخ بيقول لك قلبه مزوخ يقول لك في طالب بيطلب بيزوغ من المدرسة فهو راح المدرسة وبعد كده ايه زوغ يقول لك في قلوب مزوغة انه وصل ولف الناحية التانية هذه عقوبة ليه العقوبة القلبية ديت نزلت على على القلب ولا على البدن يعني هو ماشي كده قام جاي له صعقه مثلا واخد عينيه مثلا كان بيبص لواحده ماشيه في الحرام قام نازل كوباج على عينيه مثلا هو ماشي مثلا عمل معصيه قال كلمه فرقت بين اثنين رجل وامراته مثلا او آآ آآ اخذ حق احدهم فاذا نزل عليه مثلا مرض قعده في البيت شهر لا دي مش معصيه هذه ليست عقوبه بدنيه انما كانت العقوبه فين؟ ازاغ الله قلوبهم انه بعد ما كان مقبل على الطاعة بقى ايه بقى عايز يزوغ ما عادش حريص على الطاعة انه بعد ما كان حريص على ان ما بداخله يوافق اعماله اعقبهم نفاقا في قلوبهم ان بقى قلبه منافق قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم شيخ الإسلام بيقول فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه في الزيغ والظلم والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا انك تبقى عادل في كل حاجة يعني صالح في كل حاجة صعب علما وعملا ولكن الأمثل في الأمثل الإنسان يجتهد على قدره ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وأعظم القسط هي عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس وظلم أنواع ثلاثة كلها من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد لو صححت لم تخف أحد قال له لو أنت قلبك سليم مش هتخاف من حد ليه وعايز يقول له ان كل ما اليقين بيزداد وخوفك من الله بيزداد كل ما مهابة الخلق في قلبك تقل يعني كل ما الانسان بيخاف من ربنا اكتر كل ما ايه ما عادش بيخاف من الناس ما عادش بيخاف ان هو الناس هتأذيه هو عنده اعتقاد جازم ان الله سبحانه وتعالى يملك له كل شيء فما عادش خايف لما مش خايف من ربنا يقول لك يوزك يوزك الوهن الوهن اللي هو ايه حب الدنيا ضعف القلب ان يبقى القلب ضعيف مش قادر خايف من كل حاجة اصل صلاح القلب حياته واستنارته قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله, يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم, بك صم وبكم في الظلمات قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور إن الإيمان نور وفطرة العبد الصالح إذا صادفها هذا النور زادت نور فأصبح نور على نور فتولد أعمال صالحة تزيد هذا النور يمتثل أمر الله فيزداد النور في قلبه قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء يقول لك وصفلان والله مخترع الآيفون فلان عمل اخترع المصباح الكهربائي فلان اخترع الساعة فلان عمل طيارة من غير طيار إنجازات عظيمة من إنجازات الدنيا ده ايه علاقته بالحساب يوم القيامة يقول لك هيخش الجنة طبعا يقول له هيخش الجنة بتاع ايه الجنة حضرتك مكتوب عليها من اخترع مصباحا كهربائيا يدخل الجنة الجنة لها شروط لها معايير معايير الجنة والنار على التوحيد على الشرك ليس على الغنى والفقر في الدنيا وليس على العلو والسفول في الدنيا وليس على المكانات في الدنيا إنما على الطاعة والمعصية فقط إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كلام سيدنا عيسى نقلوا عنه في كتابه الكريم كلام واضح جدا ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هؤلاء الذين كفروا أعمالهم كسراب أعمالهم يعني أعمالهم التي يرجون بها النجاة في الإيه؟ في الآخرة عمل أعمال في الدنيا لكن هذه الأعمال ليس معها توحيد أعمال فيها شرك عمل أعمال بر أمه آه، أنفق على فقير كفل يتيم تصدق عمل أعمال لكن ليس فيها شرط قبول الأعمال اللي هو الإيه التوحيد لله لم يفعلها لله أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء قاع في الصحراء وواحد بيبص عليهم بعيد وهو عطشان ونفسه ان هو يشرب فيبص كده يلاقي سراب فيتمنى ان هو عند السراب ده ميه فاذا به ياتي لهذا السراب ليشرب وهو احوج ما يكون الى الماء فاذا به لا ينفعه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا تعال بقى للتاني نور على نور الرجل الصالح اللي بيعمل عمل صالح يستضيء به بنور الوحي هذا يؤثر في قلبه فيزداد نورا فيفعل أعمالا صالحة فتنير له الطريق أكثر قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض يبقى أعماله راحت فين بينه وبين انتفاعه بأعماله دي ظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور قال وبه يعني أقف عند هذا الحد قال الأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها اللي هو إيه اللي هو أعمالهم كسراب بقيع عنده تصورات واعتقادات خاطئة يقول لك انا لو عملت اعمال للفقراء انا كده هخش الجنه يقول له لا لا مش هتخش الجنه لا يدخل الجنه الا اهل الايه التوحيد اهل الايمان افضل الاعمال على الاطلاق الايمان ان تؤمن ان للكون اله واحد ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الاخر مش مؤمن بدولت تعال الناحية التانية هذه الأعمال لا تنفع بقول الأول مثل الاعتقادات الفاسدة أنه اعتقد اعتقاد فاسد اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قالوا إحنا ربنا مش هيعذبنا إحنا إحنا أولاد ربنا نحن عيال الله قل فلما يعذبكم لما اعتقدوا هذا الاعتقاد فإذا أعمالهم كإيه سراب يحسبها صاحبها شيء ينفعه فإذا جاءها لم يجد شيئا ينفعه والثاني مثل الجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم اللي هو الثاني بقى إيه اللي هو ظلمات موج من فوقه موج من فوقه إيه سحاب ظلمات بحر لجي واحد جوه البحر ونزل في الأعماق وبعدين العمق خدوا العمق تاني والعمق خدوا العمق تالت وعايز يشوف تشوف مين ده انت الموج اللي فوقك لو طلعت مش هتطلع الى العمق اللي فوق الدنيا سودة واللي وراها اسود منها ولو انت طلعت حتى على وش المية سواد السواد مش هتشوف لان الدنيا ليل سحاب اسود او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها قال جهل بسيط عدم إيمان وعلم صاحبه في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيء إنما البصر يكون بنور الإيمان لو احنا مش هنطلع يا جماعة من موضوع أمراض القلوب غير ان احنا نبقى فاهمين ان إدراكنا وتصوراتنا وبصيرتنا ينبغي انها تنطلق من الوحي لكفى ان انت تصوراتك الحياتية لابد انها تنطلق منين من الوحي لان نور الذي ترى به قال نور الايمان والعلم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون يبقى البصر جه منين لما تذكروا كلام الله قال ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه إنه لما تذكر دليل الله وحجة الله امتنع قال هو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف, فصرف الله ما كان به من الهم وكتب له حسنة كاملة إن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ولم يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئة قال تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يبقى لما يتولاك الله لما تعمل أعمال صالحة ربنا يتولاك فيها إيه أول حاجة هتاخدها من هذا أول حاجة أول ثمرة من ثمرات الطاعة انك تخرج من ايه من الظلمات الى النور انك تبقى مبصر انك تبقى بتشوف انك بتشوف الحاجة على حقيقتها يقول لك فلان عنده استجماتيزم فلان عنده بعد نظر وفلان عنده قصر نظر يقول لك قربها بس مني كده عشان اشوفها مش شايفها قوي يقول لك لا لا قربها اصلا ما بشوفش لما اكون قريبه قوي كده انك انت ترى الاشياء على حقيقتها بقدرها قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات يرى الاشياء بحقيقتها يضحي على وفق ما اراه الله ويبذل فيما يحب الله قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليها من الزبد قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا هذا أول مثل مية نزلت في سيل في وادي اختلعت كل الزبد وجرت المية المية وهي بتجري وقعت الزبد هذا وحي ينزل على قلوب العباد فإذا بهذا الايه بخبث القلوب ينطلق في طريقي الايه هذا السيل والسيل جارف يحمل الكل هذا مثل لهذا الذي طلب الإيمان بالوحي قال مثل بقى الثاني ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله واحد تاني مولع نار والنار ده ايه عشان إيه إيه يصفي الذهب فيأتي الذهب يوضع على النار فتسقط الشوائب ويبقى الذهب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع تصفية للمعادن أيضا يخرج الذهب إن, إن, إن, إن هذا ال الزبد الذي في القلب وفي النفس وفي خبث الحياة على أرض الواقع يخرج بالإيه؟ بالبلاءات عشان كده قالوا إن للبلاء على المؤمنين نعمة يعني البلاء لأهل الإيمان نعمة ليه؟ لأنه يصفي هذه القلوب وهذه الأنفس قال وأما ما ينفع الناس قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء يعني إما في النار وإما باحتمال السيل فلا قيمة له وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم